بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجعل الحق على السنتنا والهمنا العمل به اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الطبي ناقص واحد حلقه اليوم ان شاء الله هتكون بعنوان السمنه عرض ام مرض وهذا هو الجزء الرابع وبناء على اتصالات حضراتكم واستفسارات حضراتكم هيكون الجزء الرابع احنا كنا على وعد ان احنا خلاص قفلنا الموضوع ده في الحلقه الماضيه ولكن يعني هنقول آه، اسباب آه، تكمله هذا الموضوع ولكن من أولها ومن أحكامها علينا زي ما بيقولوا هي آراء حضراتكم واستفسارات حضراتكم. هيكون معانا في نهاية الحلقة إن شاء الله بعض الوصفات العشبية اللي حضراتكم بتطلبوها، يكون معانا آه، وصفة للخطوط البيضاء، الإسمرار حول الفم، الروماتويد، التبول اللا إرادي، الهالات السوداء وشيب الشعر. زي ما تعودنا مع بعض قبل ما بنبدأ فعاليات حلقة البرنامج لازم نهتم برسائل حضراتكم نستعرض الرسائل مع بعض سويا ونشوف آراء حضراتكم ورسائل حضراتكم أثناء الحلقة الماضية وأيضا طوال الأسبوع الماضي الرسالة الأولى دكتور ينفع أمشي على الرجيم الكيميائي على طول لأنه بيريح معدتي لا ما ينفعش وإحنا اتفقنا مع بعض الرجيم الكيميائي اللي إحنا قلناه بنمشي عليه فترة واحدة فقط ممكن بعد فترة نعيده مرة تانية ولكن إن إحنا نمشي عليه على طول لا ما ينفعش لأن هيكون ليه آثار جانبية وهذا بكل الضمير المهني بنقولها آه بيجيب نتيجة كويسة ممكن يريح المعدة ممكن يخسس ولكن لا مش عايزين الآثار الجانبية وهو ده الغرض من الرجيم الطبي هو ده الغرض من الطريقة الطبية لعلاج السمنة واعتقد ان حضرتك لو مشيت على الرجيم المثالي باختصار اللي احنا قلناه من قبل هيكون برضو في راحه كويسه جدا للمعده ومش هيكون في اي مشكله للمعده وهيجيب نتيجه برضو طيبه مع حضرتك. الرساله التاليه الجيت فري يغلى ام يصب عليه الماء المغلي اي طريقه افضل؟ لا الافضل ان احنا نغليه لمده دقيقتين واتفقنا مع بعض هذا الكلام وقلناه من قبل. ان احنا نستخدم اعشاب الجيت فري لكل مشاكل الجهاز الهضمي وللقولون وللكبد بنغلي الباكت لمدة 2 دقيقة ويشرب بعد كل وجبة واتفقنا أيضا أن ليس هناك مانع للحامل أو المرضع أو أي مرض لا قدر الله أن إحنا نستخدم هذا المشروب العشبي أنا أعاني إحمرار وجفاف في الجلد وتساقط قشور من الجلد الجاف أفضل شيء للجلد الجاف هو زيت الزيتون ومن الممكن جدا أن إحنا يعجن هذا الزيت مع كمية بسيطة من النشا بحيث يصبح القوام كالكريم نستخدمه دهان صباحا ومساء بيجيب نتيجة طيبة جدا مع جفاف الجلد ومع تشقق الجلد اللي حضرتك بتتكلم عليه أيضا الفازلين والجليسرين بكميات متساوية من الصيدلية يخلط سويا وهنستخدمه أيضا كدهان صباحا ومساء الحاجة الأساسية والمهم جدا جدا لعلاج الشعر والجلد شرب الماء بكثرة على الأقل 2 لتر ماء يوميا على الأقل إن كان أكثر فهذا أفضل بكثير وسبحان الله وجعلنا من الماء كل شيء حي الرسالة التالية منذ زمن وأنا أبعت هذا السؤال ولم, ولم أجد إجابة لتخسيس البطن علما بأنني آنسة يعني أنا تعبت من كتر الإجابة على السؤال ده إزاي من زمان وحضرتك بتبعتي وإزاي ما جاوبتش سمنة البطن اللي هي الكرش اتكلمت عنها لمدة شهر ونصف ست حلقات اتكلمت عنها ثم بعد ذلك الاسئله بتيجي بنقول نبذه مختبرة- مختصره وعلى وعد ان احنا نعيد تاني باختصار قوي علاج الكرش او مشكله الكرش قريبا هنقولها مع بعض فمعلش بقى حضرتك صبرت كتير عليا اصبري كمان اسبوعين او ثلاثه هنقول الحلقه كامله او مختصره والتوصيات اللي احنا نقدر نعملها مع سمنه البطن. الرسالة التالية عايزة وصفة للثمار حول الفم ووصفة لإزالة الشعر الإسمرار حول الفم هنقوله النهاردة إن شاء الله في نهاية الحلقة أرجو من حضرتك أو حضرتك متابعة الحلقة إلى النهاية أما ال- آه، إزالة الشعر قلنا من قبل نبات السعد يغلى في ضعفه ماء نبات السعد يغلى في ضعفه ماء يعني لو هحط خمس معالق من نبات السعد هيقابلها عشر معالق من الماء يغلى حتى يصبح لزجا ثم بعد ذلك بيستخدم دهان على المناطق التي أزيل منها الشعر لمدة ستة أيام من بعد الدورة الشهرية دي نقطة النقطة الثانية ماء الترمس المغلي المر الترمس المر البلدي بتاعنا يغلى جيدا هناخد ميته هتحفظ في الثلاجة ونستخدمها دهان بعد الست أيام صباحا ومساء على الأماكن حتى ميعاد الدورة القادمة مع متوالية هذه الطريقة الخطوتين الاثنين شهر بعد شهر إن شاء الله هنجد الشهر يخف جدا في هذه الأماكن الرسالة التالية انا لو عملت الرجيم المثالي وانا برضع هل في خطر ابدا ما فيش خطر واتفقنا مع بعض ان الرجيم المثالي ينفع للحامل وينفع للمرضع كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنزيد كميه الماء وايضا بنزيد كميه اللبن الخالي الدسم يعني مع الحمل او الرضاعه بنشرب ثلاثه اكواب من اللبن الخالي الدسم مع تطبيق الرجيم اللي احنا قلناه الرجاء وصفة لرفع البواسير للضرورة لأنني مقبلة على الزواج أسأل الله العظيم أن يتم عليك بخير إن شاء الله قلنا أيضا البواسير, البواسير من قبل وهي آه، دهن سنام الجمل بنجيبه من عند الجزار هيسيح على النار يحفظ في الثلاجة على هيئة لبوس ويستخدم لبوسة أو تحاميل صباحا ومساء أيضا نخاع سيقان الجمل بنجيبه أيضا من عند الجزار هيوضع على النار هيسيح هيبقى عامل زي الكريم تماما هنبتدي نستخدمه أيضا زي الكريم تماما صباحا ومساء ومرة في وسط اليوم يعني ثلاث مرات مع متوالية هذه آه، الطريقة هنجد في نتيجة طيبة إن شاء الله من ناحية الآلام ومن ناحية الدم لو كان في دم بيجي مع البواسير هل يصح استخدام زيت اليانسون دهانا للشعر وماذا عن الحقن التي تقصر على الشعر زيت اليانسون احنا قلنا من قبل ان احنا بنستخدمه دهان للشعر لحشرات الشعر يوضع لمدة نصف ساعة أو ساعة وتدلك به فروة الرأس جيدا ثم يمشط ال- ال- الشعر بمشط ضيق الفتحات وده لحشرات الرأس ومن الممكن أن يكرر ثلاثة أيام متتالية أما استخدامه للشعر كغذاء أو كعلاج يعني ما أعتقدش أن زيت اليانسون ليه دور فعال في هذه الناحية أما عن الحقن التي تكسر على الشعر هي عبارة عن خلاصة الصبار نقدر ان احنا نستخدم خلاصه الصبار بدل الحقن الغاليه هي هي بالظبط ونستخدمها وبتجيب نفس نتيجه هي طيبه ما هيش سيئه ولكن نقدر ان احنا نستخدم زي ما بنقول لحضراتكم آه، خلاصه الصبار وندعك بيها فروه الراس جيدا لو مره في اليوم بتجيب نتيجه طيبه مع تساقط الشعر. احضر ال GIT Free ازاي مغلي أم مثل الشاي الكشري لسه مجاوبين على رساله مماثله ابي عنده شد عضل في رجله وبطنه وعنده ضغط وسكر وبياخد علاج الغده الدرقيه اريد وصفه ضروري لازم نراجع الطبيب تاني اللي كاتب لنا علاج الضغط لان بعض انواع علاج الضغط اللي هي مدره للبول اللي بتخلينا ندخل الحمام كتير لتخفيض الضغط بتعمل الشد العضلي اللي موجود ولكن يعني لازم نظبط علاجنا تاني مع الطبيب مؤقتا الموز من الاشياء الطيبه اللي بتمنع التشنج او شد العضل اللي بيحدث مع مدرات البول ايضا كوب من عصير البرتقال او الليمون يوميا برضو بتمنع لي حدوث هذا التشنج وصفة لتصبغ الوجه وترهل البطن يعني تصبغ الوجه يعني على قد فهمي أنا اللي هي النقط السوداء اللي موجودة في ال- البقع السوداء اللي موجودة في الوجه قلنا من قبل ليمونة هتعصر هتبلل بيها قطعة من القطن هتوضع على هذه النقاط الغامقة أو الداكنة لمدة نصف ساعة يوميا بتجيب نتيجة طيبة جدا ترهل البطن هنتكلم عن الكرش باستفاضة بقى في حلقات جاية لأن واضح ان آه، اصبح مشكله كبيره بالنسبه لكثير من المشاهدين الكرش او ترهل البطن. الرساله التاليه استخدام الكرياتين بالنسبه للشعر. اتكلمنا من قبل وذكرنا افضل طريقه طبيه لاستخدام الكرياتين بالنسبه لعلاج مشاكل الشعر هي استخدامها بالطريقه الفرنسيه وهي استخدامها كحمام كريم للشعر استخدم الكرياتين كحمام كريم للشعر هي دي الطريقه الفرنسيه اللي بيستخدموها جايبه نتائج رائعه جدا نتجنب تماما الاثار الجانبيه للكرياتين وايضا نقدر ان احنا نحصل على نتيجه طيبه جدا من هذا الكرياتين بالطريقه ان احنا نستخدمه حمام كريم الرسالة الأخيرة واسمحوا لي إن إحنا نريح مع بعض شوية ونتكلم فيها لأن هي يعني آه، ذات مغزى شوية بالنسبة لي أنا بالذات آه، تحديد نوع الجنين عن طريق الطعام طبيا صح أم خطأ تحديد نوع الجنين عن طريق الطعام اتكلم فيه ناس كتير جدا ولكنهم ليسوا بأطباء آه، تحدث فيه معلش أنا آسف في الكلمة وعذرا مدعي الطب البديل وهو ليس من الطب في شيء ليس من الطب في شيء يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما صدق الله العظيم الموضوع ده بالذات حضراتكم موضوع الإنجاب وموضوع عدم الإنجاب وموضوع ذكر أم أنثى آه، بيكون باب واسع قوي للنصب على حضراتكم واللعب بمشاعر حضراتكم لو اتكلمنا عن تحديد نوع الجنين طبيا هناك طريقة واحدة فقط من الناحية الطبية اللي احنا نقدر نقول ان هي من الممكن وليس 100% تجيب النتيجة اللي احنا بندور عليها وهي التلقيح المجهري بنعمل خطوات معينة وباهظة التكلفة بتكلف كتير علشان نقدر نفصل الحيوان المنوي اللي حامل معايا ال X علشان يقدر يقدر يدخل مع البويضه اللي شايله X ويديني ذكر اكس اكس اكس وواي والكلام ده دي حاجه في الجينات في الحيوانات المنويه وفي البويضات دي الطريقه الوحيده طبيا ان احنا بنشوف التركيب الجيني للحيوان المنوي وننقل فقط الحيوانات المنويه التي تحمل الكروموسوم X واحيان كتير جدا بعد هذا المجهود وبعد هذه المصاريف الباهظه تفشل الطريقه لان سبحان الله ربنا عز وجل مش واهب اما بقى ان احنا نيجي نتكلم عن اطعمه هتحدد نوع الجنين ده كلام يعني ملوش اي آه، دليل طبي ابدا وملوش اي سند طبي وان احنا نتكلم عن أطعمة هتجيب لي آه، الجنين بنت ده كلام برضه ليس له أي نوع من السند الطبي أو الأمانة الطبية فيا ريت ما نخليش حد يضحك علينا ونتكلم في المواضيع دي أما موضوع المشاكل التي يصحبها عدم الإنجاب فدي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا وباب واسع قوي للأسف للنصب على حضراتكم بنسمع كتير في إعلانات إن في علبة للرجل وعلبة للمرأة لتنشيط التبويض ولتنشيط الحملات المنوية وتقريبا لعلاج كل مشاكل أمراض النساء والتوليد وكل مشاكل الذكورة زي ما اتعودتم معايا دايما وزي ما بنقول دايما ان احنا نستخدم عقلنا هل هذا يعقل يعني طبيا عقليا اسف هل هذا يعقل طبيا استحاله يعني سيبنا من الكلام ده خالص لان دي عباره عن حاجات تجاريه لجلب النقود من حضراتكم ليس اكثر وكتير قوي من حضراتكم استخدمها وما جابتش نتيجه اراده الله عز وجل هي دي النقطه المهمه جدا اتمنى ان احنا نستخدم عقلنا اتمنى ان احنا ما نخليش حد يضحك علينا إن العقل هو مناط التكليف العقل هو الذي ميز الله به سبحانه وتعالى بني البشر عن سائر الكائنات فأتمنى إن إحنا دايما لما نسمع أو نشوف نشغل عقلنا عشان نقدر نحكم صح أم خطأ هستأذن حضراتكم فاصل قصير ثم نعود سويا لنبدأ فعاليات حلقة اليوم السمنة عرض أم مرض الجزء الرابع فاصل قصير ونعود سويا بمشيئة الله
أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحه الهيه واعجاز الهي من الله عز وجل في خلق الانسان بيتعرض لكثير من المشاكل والاعراض المرضيه التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر GIT Free نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع GIT Free اخترنا لك تاجك GIT Free راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك GIT Free GIT Free Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز تريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 522 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية في ناقص واحد برنامجكم الطبي الأسبوعي الحلقة الماضية أو الثلاث حلقات الماضية تكلمنا وتحدثنا سويا عن السمنة عرض المرض وكنا قد اتفقنا ولا أنكر أن الحلقة الماضية أو الأسبوع الماضي هتكون آخر حلقة في هذا العنوان ولكن استفسارات حضراتكم وأسئلة حضراتكم حول هذا الموضوع ويعني حيرة حضراتكم حول هذا الموضوع رغم إن هو م- مش عايز حيرة ولا حاجة هتخليني أعمل الحلقة دي عن هذا الموضوع ده سبب السبب الثاني إن الحلقة القادمة إن شاء الله هتكون بعنوان الكبد في الطب النبوي حبيت إن أنا أنبه وأنوه عنها أتمنى ان احنا معلش سامحوني واسمحوا لي اخد من وقت حضراتكم ساعه الاسبوع اللي جاي نحاول مع بعض نقعد ونسمع ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم سبق العلم الحديث والطب الحديث بالاف السنين هنشوف ازاي نقدر ان احنا نحافظ على الكبد هذا العضو الغالي الذهبي في جسم الانسان عن طريق السنه النبويه الشريفه اتمنى من حضراتكم معلش بعد اذن حضراتكم اسمحوا لي ان انا احجز ميعاد مع حضراتكم على الاسبوع القادم ان شاء الله في حلقه البرنامج القادمه ان احنا هنتكلم عن الكبد في الطب النبوي ان كان في العمر بقيه بمشيئه الرحمن السبب الثالث اللي خلانا نقول النهارده ايضا السمنه عرض أم مرض هو ثوره مضاده ضد اسامه حجازي من نصابي الطب ومن مدعي الطب وممن يدعون انفسهم اطباء. لقيت سيل من الشتائم وسيل من ال آه، تهديدات ان احنا بنتكلم وان انا بقول ان فلان نصاب انا ما قلتش فلان نصاب ولا فلان آه لا انا بقول في مجموعه زمره مجموعه موجوده على الشاشات الفضائيه وفي موجود قنوات مخصصه للنصب على حضراتكم عن طريق الطب تهديداتهم وكلامهم وانا اسف في اللفظ سفالتهم خلتني ازداد عنادا ان انا هتكلم النهارده للمره الرابعه عن السمنه عرض ام مرض فاتمنى ان هم بيكونوا واضح ما شاء الله بيتابعونا كويس اتمنى ان اللي على راسه بطحه ما يحسسش عليها يبقى عارف ان على راسه بطحه ويقعد ساكت اتمنى ان اللي شايف ان الكلام جاي عليه يجي اهلا وسهلا والله برحب بيه في البرنامج يجي يقعد قصادي ونناظر بعض امام حضراتكم ونتكلم نشوف الطب كلمة طب البديل مين اللي يتحدث فيها ومين اللي يتكلم فيها ومين النصاب ومين اللي مدعي طب ومين اللي عامل قنوات فضائية خاصة للنصب على حضراتكم في هذا المجال دي دعوة مني ليهم أمام حضراتكم يتفضلوا بدل الشتيمة وبدل السباب أهلا وسهلا تعالوا نتكلم مع بعض ونتحدث ونستخدم العقل البشري والبراهين الطبية والعلمية لنشوف مع بعض مين نصاب ومين طبيب دي النقطة اللي خلتني النهاردة نتكلم عن الموضوع ونشوف مع بعض السمنة عرض أم مرض ومن أحق أن يعالج هذه المشكلة المرضية احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان اتفقنا في نهاية الحلقة انها مشكلة طبية وما دامت انها مشكلة طبية فلا بد من الاستعانة بطبيب حتى يكون سببا في الشفاء من هذه المشكلة اتفقنا سويا على هذا والعقل بيقول كده تعالوا مع بعض نشوف امتى يعني في سؤال من حضراتكم او سؤالين هم اللي خلونا برضو نعيد تاني الكلام في الموضوع استفسار مهم جدا طب يا دكتور السمنه الموضعيه هل تدخل في نطاق هذا الموضوع هل هي عرض ام مرض سؤال جميل جدا وسؤال رائع كان غايب عن ذهني انا شخصيا لو تحدثنا عن السمنه الموضعيه كعرض ام مرض يا ترى هتكون في انهي مجال هل يا ترى هتكون في مجال واحد منهم أم هتكون في المجالين الاثنين مع بعض ده اللي احنا هنشوفه مع بعض في إجابة هذا السؤال ولكن اسمحوا لي أخد أول اتصال معايا السلام عليكم الحاجة سناء السلام عليكم عليكم ورحمة الله
اتفضلي يا أمي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور أسامة أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بيك وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم الطيب اللهم آمين.
وأجرى الله الشفاء على أيديكم في كل زمان ومكان بإذن الله عندي عندي سؤال عن فيروس سي وعندي مقولة طبية مختصرة عايزة حضرتك تصححها لي اتفضلي يا فندم هي عن النواتج والخوارج والعمليات ال- الحيويه جوه تمام.
انا بقول مدخلات ومخرجات وما بينهما خد وهات مهما كانت المسميات ثم التخصص وخاصه الى ما شاء الله لنقف عند قول الله عز وجل وما اوتيتم من العلم الا قليلا السؤال ال PCR بتاعي نص مليون وهو من فتره ثابت على كده هل هل هو كده يعتبر خامل آه، والفيصل عندي انا اللي يقلقني او ما يقلقنيش ال PCR ولا وظائف الكبد وعايزه المشروبات اللي هي تنفع الكبد وجزاكم الله خيرا وإياكم يا حاجة سناء شكر الله لك الأخت غادة من الأردن السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا دكتور بخير وفضل من الله عز وجل والله نشكرك يا دكتور على هالبرنامج كثير قيم والله شكر وأفدنا الله كثير لك فيه والله شكر الله لك يا أختي والله اتفضلي حاب اعرف آه، اذا في يعني شغله هيك تكون ل- للبشره الكثير جافه
لا مش فاهم عليك يا أخت غادة معلش بالراحة عليا
للبشره الجافه كثير يعني اللي يوميا لا يعني بدها ترطيب
لو حد آه، فاهم آه، حاجه من الكنترول اللي بلغني معلش عيدي تاني بالراحه واحده واحده عليا يا اختي غاده اتفضلي اه ماشي اتفضلي آه، شغله ثانيه لحصوه المراره حسوه المرار مم. في وطي التلفزيون وطي التلفزيون يا اختي الفاضله علشان اعرف اسمعك وتسمعيني الله يكرمك ايش يا دكتور؟
اخفضي التلفزيون اخفضي صوت التلفاز شويه مط مطع
اتفضلي بس عشان دولي الصوت آه، ضعيف
طيب اتفضلي آه، بدنا ترطيب البشره الجافه جدا
حاضر يا فندم حاضر وسواد حول العيون وحصوه المراره
حاضر يا اختي الفاضله حاضر بالنسبه للحصوه بنقدر نحصل على العلاج ولا كيف؟
بالنسبه ليه يا فندم حصوه المراره هقول لحضرتك حالا حاضر حاضر ماشي ماشي حاضر.
شكرا يا دكتور شكر الله لك الاخت ام احمد من اسكندريه السلام عليكم يا دكتور ربنا وعليكم يبارك السلام في ورحمة علمك الله ويجزاك وبركاته.
يا رب جزيك علينا خير يا دكتور يا رب الله يبارك في دكتور عمرك عندي زوجي عنده آه، عن- عند عينه الشمال وعينه اليمين بقعتين سم رجماد قوي فهو راح للدكتور قال له لازم ليزر فهو خايف حضرتك تنصحني بيه لازم ايه يا فندم
قال له لازم ليزر جلسات ليزر نقطه في الس- في ال- في, الس- في البياض بتاع العين نقطه سوداء لا مش في العين في الجلد من بره عند عينه الشمال من الجنب ومن عينه اليمين من الجنب آه، يعني يعني حسنه
لا كده بقعه جامده كبيره زي اللقعه كده جنبها بقالها قد ايه معاه بقالها قد ايه معاه ده خش في ثلاث سنين يعني.
لكن قبل كده ما كانتش موجوده هو بيعمل رجيم كان سمين قوي فبيعمل رجيم نزل كتير يعني فحضرتك تنصحني يعمل حاضر.
جلسات ليزر ولا لا؟
لا ما يعملش هقول لحضرتك حالا حاضر ماشي ربنا يجازيك خير.
شكر الله لك يا ستي الحاجة سناء شكر الله لها الاتصال وحسن الثناء يعني اسم على مسمى هي بتسأل سؤال مهم جدا ال PCR أهم أم وظائف الكبد لمتابعة الفيروس لأن الفيروس عندها نص مليون وثابت على هذا العدد منذ زمن اهم شيء يا حاجه سناء هي وظائف الكبد وظائف الكبد احبتي هي اللي بتطمني على الكبد بتديني صوره على الكبد مرايه الكبد ليا اشوف الكبد ده الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل قادر يقوم بوظيفته ومهامه التي كلفها الله بها ولا في مشكله اذا انزيمات الكبد هي اللي تهمنا قوي في المقام الاول ودي اللي احنا بنتابع بيها اما متابعه ال PCR فاحنا بنتابع بيها احيانا لو كنا بناخد علاج معين سواء حقن او علاج عشبي او علاج طبي للنهايه على الفيروس بنتابع ال PCR ولكن في المقام الاول بيهمنا وظائف الكبد وانزيمات الكبد هي دي اللي تهمنا جدا ومتابعه مستمره ليها على الاقل كل ثلاثه اشهر يا حاجه سناء بنعيد تاني ال- ال SGPT وال SGOT وانزيمات الكبد اللي احنا عارفينها بنعيدها تاني ونشوف اخبارها ايه ونطمن عليها اما المقوله الطبيه اللي حضرتك قلتيها طبعا وما اوتيتم من العلم الا قليلا هذه الايه خالده الى يوم القيامه مهما شفنا من العلم ومهما تقدمنا في العلم والطب وفي كل المجالات وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلى يوم الساعة علم ربنا عز وجل واسع جدا كل اللي احنا وصلنا له ما كانش حد أبدا أبدا يتخيله ولو كان تحدث به حد من زمان كانوا قالوا عليه مجنون وحصل طبعا يعني في علماء آه، مش متذكر اسم العالم كان اتكلم عن الطياره وعن جسم صلب بيطير فقالوا عليه مجنون و- ولكن دلوقتي طبعا الطياره موجوده والصاروخ موجود وكذلك في الطب لو من زمان كنا قلنا ان في شعاع هندخل بيه كده من عند العين ونوصل بيه للشبكيه كنا هنقول ده ده راجل مجنون لا موجود والحمد لله فضل الله عز وجل علينا هو العلم وهي بصمه الرحمه المهداه من الله عز وجل على الادميين وعلى بني البشر هو الطب والعلم وعلشان كده بزعل قوي وانا اسف في كلمه بتحر قوي لما الاقي حد بينصب في المجال ده بالذات لان هي دي بصمه ربنا عز وجل على بني ادم هي العلم والطب. آه، الأخت غادة من الأردن بتسأل عن حصوة المرارة أنا تحدثت سابقا عن حصوة المرارة وعن علاج فيروس سي أنا ما بقولهمش على الهواء لازم بنناظر المريض نشوف المريض كلينيكيا ونشوف الأشعة التلفزيونية بتاعتنا ونقدر نحدد في هذه اللحظة اللي احنا هنقدر نمشي على علاج ايه والمتابعة هتبقى ازاي فلا بد من مناظرة الحالة الحاجة الثانية وصفة للبشرة الجافة يعني أنا لسه قايلها في أول الحلقة زيت الزيتون من الأشياء الطيبة جدا جدا للبشرة الجافة والفازلين مع الجليسرين بكميات متساوية أيضا مهم جدا للبشرة الجافة الاستمرار حول العين ورق الخص هيضرب في الخلاط هنع... العصير بتاعه ده هنعمله كمادات حول العين لمدة نصف ساعة يوميا من الأشياء الطيبة جدا جدا في الاستمرار حول العين مع شرب الماء بكثرة أخذ القسط الكافي من النوم الاخت ام احمد بتقول ان في بقع سوداء حول عين زوجها ويعني راحت لطبيب وقال ان احنا لازم نستخدم الليزر قبل ما نشرع في استخدام الليزر اختي الفاضله نعمل انزيمات كبد وظائف كبد نطمن عليها ونعمل صوره دم كامله نطمن على صوره الدم الكامله بتاعتنا لان ممكن يكون الخطا في الاثنين دولت وخاصه ان هو زي ما بتقول عمل رجيم قاسي وكانت نتيجته النقطتين اللي موجودين دول قبل ما نشرع في عمليات جلسات الليزر وخاصة ان هي مكلفة وباهظة التكلفة شوية نقدر ان احنا نعمل التحليلات دي عشان نطمن على الزوج الفاضل كنا بنتحدث مع حضراتكم السمنة الموضعية هل هي عرض أم مرض السمنة الموضعية سواء في البطن اللي هو الكرش أو في الصدر أو الجانبين أو الظهر ثنيات الظهر قد تكون عرض لمرض ما ومنها كثير جدا وخاصة أمراض العضلات ووهن العضلات هنجد أن هناك تكاثر للدهون على هذه المنطقة وبالتالي هنجد أن من الممكن السمنة الموضعية تكون عرض لمرض هل يا ترى من الممكن أن تكون السمنة الموضعية مرض بحد ذاتها هنقول مع بعض بعد هذا الاتصال السلام عليكم
السلام عليكم دكتور أهلا يا أختي الفاضلة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال آه عندي سؤال آه، دكتور آه، أريد وصفة لتنشيط حركة البويضات عند المرأة حاضر
وجزاكم الله كل خير السلام وإياكم عليكم وإياكم ورحمة الله وعليكم تعالى السلام ورحمة الله وبركاته ستي. الأخت حنان السلام عليكم الو ازيك يا دكتور اسامه أهلا وسهلا يا فندم ايوه انا حنان من الدهليه آه انا كنت آه كان كان عندي فيروس شيخ وجات لحضرتك أه أهلا وسهلا مدام حنان أهلا وسهلا ازيك يا دكتور إزي حضرتك أهلا بيكي انا بتصل عشان اشكر حضرتك لان كان عندي الفيروس كانت نسبته 88600 أيوه وبعد وبعد جرعتين ال- النتيجه بقت نيجاتيف الحمد لله رب العالمين وبشكر حضرتك جدا يعني وفضل حضرتك آه، ال- يعني الحمد لله ربنا يحميك ويزيد من علمك يا رب الله ويجعلك يبارك في ميزان عمرك.
حسنات الله يبارك في عمرك يا مدام حنان شكر الله لك جزاك الله كل خير عننا يا دكتور وإياكم يا ستي شكر الله لك أشكرك شكرا جزيلا الأخت أم أحمد من القاهرة السلام عليكم نعم
اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا بشكر حضرتك الاول على صدق حضرتك في الوصفات اللي انت بتقولها شكرا معلش الله عايزه اسال حضرتك على كام سؤال اتفضلي يا فندم اول حاجه معلش انا كنت كنت تعبانه بالمراره وكده فالحمد لله شلتها وكان وزني نزل 20 كيلو مره واحده مم.
فانا بدأ ان انا ازيد تاني وزن فالزيادة- وزنك كام وزنك كام دلوقتي يا أم أحمد؟
وزني دلوقتي 48 وكان 68 آه تمام فانا عايزه اعرف معلش دلوقتي انا بزيد بس زياده بتيجي في بطني دلوقتي بس يعني اللي بيزيد دلوقتي بطني لكن الوش وكده يعني رفيع جدا ماشي فالزياده كلها جايه في بطني فانا عايزه حاجه مثلا ايه ان هي تيجي في في الوش في اي حاجه تانية ايه بعيد عن البطن حاضر.
يعني بي- بيحصل لي زي كرش وكده حاضر يا فندم معلش تاني حاجه عايزه حاجه لسوء الهضم وارتجاع المريء
حاضر معلش واخر حاجه دي بقى لفرد الشعر الإيه يا فندم؟
لفرد الشعر فرد الشعر اه حاضر يا أختي الفاضلة ربنا يكرمك يا رب شكر الله لك خلونا نجاوب على اتصالات حضراتكم آه الأخت أم زكي من الجزائر كانت آه بتسأل على تنشيط التبويض بالنسبة للسيدات الحلبة والقرفة والجنزبيل بكميات متساوية يعني هنجيب 8 كيلو مثلا من كل نوع أو ربع كيلو من كل نوع هتحفظ في إناء زجاجي هناخد معلقة كبيرة من هذا الخليط هتغلى لمدة دقيقتين ثم تشرب ثلاث مرات يوميا تحلى بالعسل أو السكر ما فيش أي مشكلة خالص نبات الميرامية مفردا لوحده هناخده وتاخد منه معلقة كبيرة وتغلى وتشرب ثلاث مرات يوميا برضو دي من الأشياء اللي بتنشط التبويض بطريقة كويسة جدا وبتزيل تكيس المبيض عشان برضو لو في حد عايز يسأل عن تكيس المبيض أيضا منتجات فول الصويا من الاشياء الطيبه جدا اللي بتنشط التبويض عند السيدات وبنحذر منها شويه طبعا الرجال لان فيها هرمون الانثوي عالي شويه فعشان كده ما بنحبهاش بالنسبه للرجال. مدام حنان كان عندها فيروس سي 88600 والحمد لله رب العالمين أصبحت negative بعد العلاج بالأعشاب يعني لا يسعني إلا ذكر قول الله عز وجل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم اللهم امين هو ده فضل الله عز وجل علينا زي ما بنقول البصمه بتاعت رحمه ربنا عز وجل العلم والطب الأخت أم أحمد بتسأل إن هي كان عندها المرارة شالتها كانت 68 كيلو خست 20 كيلو فجأة وبقت 48 كيلو عاوزة تزيد تاني ولكن كل الزيادة للأسف بتيجي في منطقة البطن احنا قلنا من قبل اللي بيسألوا عن النحافة كوب من اللبن كوب كبير من اللبن هنضع عليه معلقتين من اللبن البودرة وده بنسميه اللبن المكثف او اللبن المضاعف كوب من اللبن العادي بتاعنا هنضع عليه 2 معلقة من اللبن البودرة زائد 2 معلقة من الكاكاو أو الشوكولاتة زائد 2 معلقة من عسل النحل ال- الكوب ده أو الوصفة دي هتشرب صباحا ومساء هنجد فيه زيادة طيبة جدا جدا في الوزن مع الاهتمام طبعا بالأكل على قدر الإمكان علشان ما أخليش الزيادة في البطن لازم إن أنا أبدأ أعمل تمارين بطن المعتادة واللي عارفينها كل... اللي عارفينها كلنا نعملها مرة الصبح ومرة بالليل هنجد نتيجة طيبة إن شاء الله ومش هتزيدي في البطن يا أم أحمد بتسأل أيضا عن سوء الهضم قلنا من قبل البردقوش مع الزعتر مع النعناع بكميات متساوية ناخد معلقة كبيرة من هذا الخليط هنجد آه، تغلى وتشرب بعد كل وجبة هنجد نتيجة طيبة جدا جدا مع هذه الوصفة بتسأل عن فرد الشعر حذرت منه كتير قوي يا ام احمد الحلقه الماضيه كان معانا رساله ان واحده استخدمت فرد كيميائي واستخدمت الحنه اللي بيسموها الحنه الهنديه وانا حذرت من هذا وقلنا ان فعلا دي بتقتل بصيلات الشعر وللمره الالف بنقول أن الطريقة الوحيدة السليمة لاستخدام الكرياتين لفرد وتنعيم الشعر وإعطائه المظهر اللامع البراق هو استخدام هذا الكرياتين كحمام كريم على الشعر وهذه هي الطريقة الفرنسية لاستخدام الكرياتين في علاج الشعر وفرده وتنعيمه أتمنى أن إحنا يعني ما نسألش تاني في الموضوع ده آه، نكمل كلامنا مع بعض والسمنة عرض أم مرض السمنة الموضعية واتفقنا أن هي قد تكون عرض لمرض ما وأيضا قد تكون في حد ذاتها مشكلة طبية كبيرة وتكون في حد ذاتها مرض وبالتالي قد تكون أيضا الاثنين معا وخاصة سمنة البطن أو سمنة الكرش هنجد أن هناك مشكلة طبية كبيرة جدا قد تواجهنا ان احنا فعلا هتكون دي بنسميها في الطب ال precursor لل diabetes and heart disease يعني ال- العلامة او المقدمة لامراض القلب ولحدوث السكر وعلشان كده بنخاف قوي من سمنة الجانبين وسمنة البطن واللي احنا بنقول هي بتبقى عاملة زي العوامة من قدام ومن الجنبين ومن ورا ودي بنخاف منها جدا لان زي ما بنقول بتكون علامة او اشارة انه قد يحدث امراض للقلب او قد يحدث مرض السكر هستأذن حضراتكم في فاصل قصير ثم نعود سوية بمشيئة الله
فاصل ونعود
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل وتضيق عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة المغرب موعد صلاة المغرب أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
رحيما بعباده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم للمرة الثالثة في برنامجهم ناقص واحد آه خلونا نكمل كلامنا تاني عن السمنة الموضعية وهل تدخل في نطاق عرض أم مرض قلنا أن هي قد تكون عرضا وأيضا قد تكون مرضا وأيضا قد تكون الاثنين معا وأيا منهما هتكون المشكلة معايا مشكلة طبية ولا بد من التدخل الطبي لحل هذه المشكلة آه، هنيجي بقى لنقطة مهمة جدا والجماعة اللي زعلانين قوي ان احنا بنتكلم ونقول ان السمنة موضوع طبي لو هي غير ذلك قولوا يعني علموني انا مستعد للتعلم مهما كبر السن نقدر ان احنا نتعلم حتى الممات يعني قولوا لي السمنه ايه لو هي ما هيش مرض وما هيش حاجه طبيه ومحتاجه لطبيب وليس لاي شخص اخر او لاي احد اخر ان هو يعالجها علمونا قولوا لنا الموضوع كذا كذا ما هوش مرض ما هوش حاجه طبيه دي حاجه غذائيه دي حاجه آه، هوائيه دي حاجه بيئيه ايا كان المسمى اللي حضراتكم هتسموها غير المسمى ان هي مشكله طبيه قولوا لنا وعلمونا وتعالوا نتناظر سويا ونتحدث سويا ونشوف مين الصح ام مين الخطا طبعا الجماعه زعلانين قوي لان انا اثرت نقاط مهمه جدا في الحلقه الماضيه وقلت يعلم الله سري قبل جهري أنها لوجه الله تعالى وليس لأي غرض آخر قلت أن أي كريمات أو سبريهات تستخدم موضعيا ليس لها حتى الآن أي سند طبي موجود في الطب كل ده كلام فاضي وضحك على حضراتكم وتجارة على حضراتكم وما بتجيبش أي نتائج خالص وأنا أعتقد أن أنا لو فتحت الاتصالات للي استخدموا الكريمات الموضعية اللي بنسمع عنها إعلانات هنجد سيل من الاتصالات ولكن الموضوع مش مستاهل ان احنا نضيع وقتنا قوي للدرجه دي لان انا بتحدث من الناحيه الطبيه وليست من الناحيه زي ما قلت الشخصيه او زي ما بيقولوا ايه شخصنه الموضوع انا ما بشخص ما بشخصنش الموضوع ايا كان المسمى هو مش حاجه شخصيه ليا او علشان فلان او علان او ترتان ابدا ولكن انا بتحدث للمشاهدين القليلين قوي اللي بيشاهدوني ال10 12 واحد اللي انا اعرفهم هم اللي بيقعدوا قدام البرنامج ما اعتقدش ان برنامجي مشاهد اكتر من كده ولكن دي امانه امام الله عز وجل هاسال عنها عن ال10 12 اللي بيسمعوني دولت انت ما قلتلهمش ليه وامانه في عنقي الى يوم القيامه عشان كده وجب علي التحذير وجب علي الحديث في هذا الموضوع وهتحدث مرة تانية وتالتة وعشرة إلى الممات إن شاء الله خلوني أخذ الاتصال اللي معايا السلام عليكم أخت أسماء السلام عليكم أسماء السلام عليكم أعتقد اتصال أسماء آه، فصل معانا الأخت أم يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم
لو سمحت يا دكتور اتفضلي عايزة أي وصفة لضعف النظر ضروري لحضرتك عشان دي حياة طفل يعني حاضر يا فندم ويعني احنا ما عندناش انترنت آه، ربما حضرتك تقول يعني نخش على فيها حلقة على الانترنت حاضر يا فندم نعم حاضر ماشي يا دكتور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت أم محمد السلام عليكم أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضلي ازيك يا دكتور أهلا بحضرتك محمد لا ده مش معايا انا علي صوتك شوية علي صوتك شوية يا أيوة يا فندم اتفضلي يا فندم
جهاز مع واحد تاني والله
علي صوتك يا أختي الفاضلة في مشكلة برضو في الاتصال مع الأخت أم محمد الأخت أم يوسف بتسأل حاجة لضعف النظر قلنا من قبل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه عليكم بالأثمد فإنه يجلي البصر ومنبتة للشعر ومذهبة للقذى آه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كحل الأثمد نوع من الكحل موجود آه، نوع- في منه الأسود وفي ال- ال- الأزرق والأحمر ليه نوع- نوعين ده لو استخدمناه للاكتحال يوميا مساء بيقوي البصر بطريقة طيبة مش وحشة دي أول حاجة تاني حاجة بالنسبة للأطفال بالذات الأطعمة ومفردات الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A على فيتامين ألف زي زيت كبد الحوت زي الأسماك زي الجزر زي طبق السلطة الكبير الملون دي حاجات مهمة جدا بالنسبة للأطفال وأيضا الألبان ومنتجات الألبان كل هذه الأشياء لازم إن إحنا نكترها بالنسبة لأطفالنا هنقدر إن إحنا نساعد في نمو الخلايا المختصة بعملية البصر من أولها إلى آخرها أيضا عسل زهرة البرسيم بناخد منه معلقة صغيرة هتذاب في 10 ملي من الماء المقطر وتقطر في العين ثلاث مرات يوميا أيضا الحجامة من الأشياء اللي بتساعد على آه، جلو البصر أو جلاء البصر وأيضا بتساعد على تنشيط الدورة الدموية بالنسبة للجهاز البصري كاملا زي الشبكية والعصب البصري ناخد الاتصال التالي السلام عليكم الأخت أم كريم السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا فندم لو سمحت يا دكتور انا انا عندي انا عندي ابني سنه وست شهور والرشح على طول عنده آه، طول الشتاء يخف يومين وي- ويرجع تاني عنده كام يا فندم عنده قد ايه سنه وست شهور عنده سنه وست شهور رشح اه على طول وما بيروحش من عنده ولو راح بيرجع بعد يومين على طول حاضر يا فندم وكنت عاوزه حاجه فاتح الشهيه لانه وزنه قليل برضه وبعد اذن حضرتك انا كنت بس عاوزه ح- آه، آه، اللي هو تخسيس الكرش لان حاولت اجيبه من على النت كذا مره فبتنزل لي الحلقات ناقصه ما بتجيش حلقه آه، آه، طرق التخسيس حاضر يا فندم معلش يا دكتور انا اسف و آه، ح- معلش اخر حاجه آه، رقم حضرتك انا كنت ح- بحاول اتصل بيه من يوم ما خدته مغلق على طول انا كنت عاوزه حضرتك في حاجه مهمه جدا مغلق على طول نهار ابيض معلش يا دكتور حاضر يا ام كريم حاضر حاضر استاذ احمد من الغربيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك ربنا يبارك لنا في حضرتك يا دكتور الله يبارك في عمرك والله لو سمحت يا دكتور كان في سؤالين السؤال الأول كنا عايزين أشبه أو وصفة للدهون اللي على الكبد مع طبعا أكل مح- المحمل بتاع الكبد أكل أكل لا احمد احمد معلش واحده واحده لان انا مش سامع صوتك كويس واصله لايه يا فندم والله حضرتك كنا عايزين وصفة لدهون الكبد مع الأفضل الأسباب إن إحنا بنقفل محبس دهون الكبد أي دهون مع ايه يا في فندم وصفة إن إحنا نقفل الباب أصلا اللي هو الأكل الدهون والمقليات والكلام تمام دوت يعني تمام وصفة تمام معينة.
ماشي ماشي يعني النقطة الثانية حضرتك يا ريت برضه آه، لو في عزلة أو وصفة آه، تكون مضاد حيوي قوي لل- مثلا التهاب ال- ال- ال- تقويه المناعه يعني تقويه المناعه ممكن حاضر.
يعني أنا لا معلش يا دكتور بعد اذنك يعني بالنسبة للمضاد الحيوي اللي بيتاخد دوت هل في حاجة مثيرة له ولا حاجة ممكن تكون معاه يعني مثلا التهاب الحلق والكلام ده بيتاخد له مضاد حيوي مباشرة بالنسبة له هل في حاجة ممكن ناخدها ونوقف شوية الكيماويات ضد الحيوي دوت ولا لازم يكون مساعد معاه حاجة حاضر شكرا لحضرتك شكر الله لك ام خالد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا آه، فندم اولا يا دكتوره أنا بعت- بعتب على حضرتك عشان بتقول نسبه المشاهدين في البرنامج حضرتك 10 15 حضرتك لو عملت استفتاء على هذا البرنامج بالذات يعني ممكن يعدي ال- الالوفات يعني شكر الله لأن إحنا لك فعلا يا من الأع- يعني من اشد المعجبين بحضرتك وبرنامجك وقناه ركن الرحمه بالذات الله يعزك ويعلي قدرك اتفضلي وان شاء الله دايما في- يعني دايما في زياده كده باذن الله للمشاهدين شكر الله لك يا اختي الفاضله اتفضلي الله يبارك لك بص حضرتك السؤال انا انا عملت شعري فرد فعايزه اعالجه بقى بعد الفرد يعني آه، اطلع الفرد الجديده شعر جديد يعني يكون ناعم ويكون حلو لان انا ندمت فعلا ان انا عملت الفرد الكيماوي ده بصراحه بس عايزه بقى طريقه للعلاج ان انا اطلع كل الشعر اللي طالع جديد يعني يبقى كويس لان طالع مقصف كله حاضر حاضر يا فندم حاضر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم ام ضحى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك يا فندم صوت واطي خالص للسمع والله، الله يعزك يا اختي اتفضلي عامل ايه يا دكتور؟
علي صوتك يا اختي شويه لما الصوت واطي خالص أنا سامعة بالعافية على كده والله، اللي ايه يا فندم أنا من هنا، في انا اهلا وسهلا أهلا بك، أنا ممكن آه، أنا أول مرة أتصل حضرتك يعني بس متابعة حلقاتك أول بأول يعني، اهلا بيكي اتفضلي أهلا بك. ده رب الصوت بتصل على كده ويقول لي آه، غير موجود بالخدمة غير موجود بالخدمة، التليفون يعني أه
حاضر يا فندم حاضر يقول لي غير موجود بالخدمة، فبت-
انت ليه بس آه، ام ضحى قفلت عليها يا صالح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاسم ايه يا فندم؟ ام رقية اتفضلي أيوة.
اتفضلي يا أم اختي رقية.
اتفضلي اتفضلي
لو سمحت يا دكتور كان عندي سؤال لحضرتك بس اتفضلي يا فندم كنت عايزة وصفة لتقصف الشعر وصفة ليه يا فندم؟
لتقصيف الشعر لتخصف الشعر حاضر يا آه.
فندم حاضر شكرا يا دكتور شكر الله لك الاخت ام خالد السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته حضرتك اهلا بيك يا فندم ربنا يبارك لنا فيك يا رب الله يبارك في عمرك انا عايز اسال حضرتك على حاجه يعني انا سن كبير هل عند حضرتك حاجه ليا للتخسيس ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب ربنا طبعا يبارك ليه في عمرك طبعا في حاجة للتخسيس يا ام خالد حاضر من عينيا الاثنين حاضر طيب شكرا يا دكتور شكر الله لك خلونا نجاوب على أسئلة حضراتكم الجميلة ديت يا الله أم كريم بتسأل على آه، ابنها آه، سنة وستة شهور بتسأل على حاجة للرشح أختي الفاضلة هنجيب معلقتين من زيت الزيتون هتوضع على النار أول ما هتغلي هحط نصف معلقة صغيرة من حبوب البركة تسيبها تبرد هتصفى وهتستخدمي حضرتك نقطة في أنف الطفل صباحا ومساء ايضا بتسال عن حاجه فاتح للشهيه في هذا السن يعني سنه وست شهور نبعده تماما ابتدى الولد ما شاء الله ياكل آه، اسال الله له العفو والعافيه تماما آه، نبعده تماما بقى عن مفسدات الشهيه اللي احنا بنسميها ال appetite spoiler مفسدات الشهيه اللي هي الحلويات والبطاطس في الاكياس والبوز ويعني ليها مسميات كثيره جدا نبعده عنها تماما هنجد الشهيه هتتفتح وما تقلقيش من النقطة ديت آه، أحمد عايز وصفة لدهون الكبد لسه قايلينها الحلقة الماضية ولكن سريعا يا أستاذ أحمد عشان أنت من متابعي البرنامج كثيرا آه، ال- التمر بنشيل النوايا اللي جواه بنضع فيه خردل وناخد واحدة بعد الغداء دي حاجة حاجة تانية وبرضو كانت الحاجة سناء سألت عنها وأنا نسيتها عذرا من المشروبات الطيبة جدا للكبد الشمر وحب الرشاد بكميات متساوية هناخد منهم معلقة هتغلى وتشرب بعد كل وجبة أيضا من المشروبات الطيبة جدا للكبد الهندباء البرية أو الشيكوريا أو السيريز معلقة تغلى وتحلى بالعسل أو بالسكر وتشرب أيضا ثلاث مرات يوميا بيسأل سؤال مهم جدا وهو عايز المضاد الحيوي افضل شيء ان انا اقوي المناعه المناعه هي دي المضاد الحيوي والمضاد الفولاذي لاي مرض من الامراض واحنا قلناها من قبل العسل على كركم وحبة البركة معلقة صباحا ومساء نقدر مع وجود المرض ناخد الحكاية دي برضه هتقوم مقام المضاد الحيوي ام خالد بتعتب عليا ان انا بقول مشاهديني 12 10 12 طيب يا ستي بيكي بقوا 13 آه، انا مسؤول عنكم امام الله عز وجل ودي مشكله كبيره على فكره والله مش سهله ابدا ابدا ان كل اللي بيشاهدني وبيسمع كلامي انا مسؤول عنه امام الله عز وجل وهأحاسب عليه امام الله عز وجل ما هيش آه، حاجه محببه انا اسف الى نفسي ان المشاهدين يكتروا او يزيدوا لان انا فعلا هبقى مسؤول عنهم ودي يعني مشكله كبيره اسال الله العظيم ان يعينني عليها آه، انا بس يعني النقطه ان ان دايما كل واحد بيقدم برنامج معتقد ان الدنيا كلها بتشاهده لا ابدا انا متاكد ان الحمد لله رب العالمين مشاهديه قليلين وانا سعيد بيهم جدا ومسؤول عنهم واتمنى ان انا اكون قد المسؤوليه ديت آه، بتسال عن الفرد يعني آه، خلونا كده في الأيام القادمة إن شاء الله خلوني آه، الله المستعان هنقول حاجة للفرد الصحيح وحاجة للعناية بالشعر من الناحية الطبية السليمة وأسأل الله العظيم أن يجعلني سبب بمشيئة الله آه، الأخت أم ضحى بتشتكي من أن تليفوني مقفول آه، حضراتكم في ثلاث أرقام تليفون بتاخدوهم من الكنترول معلش انا بعتذر اذا كان في بيتصل كتير وما بيردش لكن بيردوا وانا قلت لحضراتكم ان في ثلاث موظفين على كل تليفون حد بيرد ولكن كثرة الاتصالات كثرة العمل قد آه، تشغلهم قليلا فأرجو منكم الله يكرمكم سامحوني واعذروني آه، أم رقية آه، عايزة حاجة لتقصف الشعر برضو إن شاء الله قريب إن شاء الله إن شاء الله الله المستعان هنقول عن حاجة جميلة جدا جدا وأتمنى إن ربنا عز وجل يجعلنا سبب الأخت أم خالد الفاضلة بتقول أنا سن كبير عندك حاجة للتخسيس التخسيس يا أخت الفاضلة طبيا مفيش حاجة اسمها سن كبير وسن صغير وبرافو على حضرتك ربنا يكرمك يا رب وتنزلي في الوزن هنمشي على الرجيم المثالي باختصار هقوله قريب إن شاء الله قد تكون بعد الحلقة القادمة زي ما اتفقنا الكبد في الطب النبوي إن شاء الله إن كان في العمر بقية الحلقة التالية هقول لحضراتكم تاني الرجيم المثالي باختصار علشان أم الفاضلة أم خالد وهنقول معاها وصفات التخسيس كاملة وهنقول معاها المعلومات كاملة وهنقول معاها كل شيء ولكن مؤقتا لغاية بعد أسبوعين عشان برضه نكون خسينا أم خالد كيلو أو اتنين لغاية ما نشوف حضرتك تاني الأسبوع الجاي لا، اللي بعده إن شاء الله النعناع الأخضر الجنزبيل الأخضر والشاي الأخضر كمون قرفة بكميات متساوية لو ما لقناش الأخضر من هذه الأعشاب ممكن إن احنا نستخدم النوع الجاف منهم بكميات متساوية هناخد آه، معلقة كبيرة من هذا الخليط هتغلى وتشرب قبل كل وجبة لو كانت المعدة ما فيهاش مشاكل لو المعدة تعبانة شوية أو في حموضة معانا هناخدها بعد كل وجبة مع التقليل من الطعام لغاية ما نقعد مع بعض إن شاء الله ونقول الرجيم المثالي تاني باختصار طيب ناخد أم أحمد السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور ربنا يبارك في علمك انا سالت عن جوزي مش عارفة- انا نسيت اسال عني وعن بنتي عندي بنتي عندها آه، ما بتاكل كده وما بتخ- بتخس على طول رحت حللت لها قالوا لي عندها دوده شريطيه فحضرتك تنصحني بايه وعندي انا تحت العين في تجمع دهون كشفت قال لي لازم عمليه تنصحني اعملها ولا لا تحت العين في- من جوه في الجلد لا دي نعملها يا أم أحمد دي نعملها العملية العملية نعملها يا أختي الفاضلة بالنسبة للديدان احنا قلناها الحلقة الماضية باستفاضة للمرة السابعة فأتمنى من حضرتك معلش سامحينا الله يخليكي لأن وصفها كتير قوي ارجعي للحلقة الماضية موجودة على موقع قناة الرحمة موجودة على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي آه، أم محمد السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور أهلا بحضرتك حضرتك ربنا يبارك لك يا رب بقول لحضرتك يا دكتور اتفضلي.
الكريم آه، وجه القمر انا كنت جبته اللي هو الاولاني اللي هو اللون الاسمر ده تمام اه فكل ما ادهن منه بيطلع لي حبوب صغيره وبيعمل لي التهابات في بشرتي تمام اه فاستعمله ولا استخدميه ولكن بلاش التدليك النوع الاصفر الاولاني احنا غيرنا النقطه ديت آه، ما ما تدلكيش البشره بيه يا دوبك بس يفرد على البشره من اسفل الى اعلى ساعتين ويغسل بماء دافئ ويا ريت نستخدم ماء ورد قطن مبلله بماء ورد بعد الاستخدام طب بالله عليك يا دكتور انا عندي ابن عنده 17 سنه عنده تيبس آه، في رجليه كانت خطا ولاده وكده مم.
فهو دلوقتي رجليه مقفوله كنا عامله له عمليات وكده وبرده رجله مقفوله يعني بيمشي خطوتين ويقع وكده و... يعني اعمل له حاجه بقى ولا انت أسيبه؟
ساكنه فين يا ام محمد احنا في طنطا
طيب هرد على حضرتك حاضر شكرا يا دكتور شكر الله لك ام عبد الرحمن السلام عليكم ام عبد الرحمن السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
من فضلك يا دكتور انا كنت كلمت حضرتك ان انا عملت منظار في القولون وطلع عندي زوائد في ال- في القولون مع التهابات اي فندم والدكتور عطاني علاج كده كنت بقى يعني كل شويه اخش الحمام ال... فدلوقتي يعني مثلا كان ست مرات دلوقتي في حدود ثلاث مرات ولكن في دم بينزل مع البراز مم.
ف... فمفيش اي اعشاب معينه يا دكتور لو سمحت
حاضر يا فندم حاضر الأخت أم محمد بتسأل على تيبس في القدمين بالنسبة لابنها لازم يا أختي الفضيلة تتابعي مع علاج طبيعي ولو في حد في طنطا أو قريب منك آه، أخصائي في الإبر الصينية يا ريت إن إحنا نتدخل بالإبر الصينية هي مشكلتها إن بتبقى ثلاث مرات في الأسبوع عشان كده أنا بسألك أنت منين أو ساكنة فين فيا ريت إن إحنا نمشي علاج طبيعي ونمشي مع الإبر الصينية إن شاء الله هيكون في تحسن مع حضرتك آه، أيضا ضيفي إليه معلقة من الخميرة على كوب من اللبن صباحا ومساء لو قدرنا لو ما حصلش انتفاخات جامدة نخلينا ماشيين عليها دي هتساعد كتير قوي في تقوية الأعصاب معاه آه، أم عبد الرحمن بتسأل على الزوائد في القولون حب الرشاد هناخد منه معلقة سفوف بعد كل وجبة هتجدي نتيجة طيبة جدا يا أم عبد الرحمن بمشيئة الرحمن عز وجل آه، أنا كان نفسي أكمل تاني في ال ال- ال- الكتاكيت بتوع التخسيس الفضائي يعني انا حب- حبيت ان انا اسميهم بهذا المسمى والله مسمى جميل كتاكيت النصب الفضائي ان احنا نسمع عن آه، اعشاب بتخسس بتتباع شاي بيخسس بيتباع آه، لزقه بتخسس آه، كريمات بتخسس ساونا بتخسس كل الكلام ده كله ملوش اي سند طبي ابدا التخسيس والسمنه مشكله طبيه لازم نحترمها ولازم نستعين بالطب في حلها اوعوا تنخدعوا بقناة فضائية كاملة بتنصب على حضراتكم من الألف إلى الياء وإن أخذت مسمى قناة دينية ببعض المشايخ الفض- الفضل اللي هم ما يعرفوش عن صاحبها حاجة ولا يعرفوا عنها حاجة ولكن القناة شغالة 24 ساعة للدعاية عن أعشاب وعن مركبات غير مسجلة بوزارة الصحة وغير لها وليس لها أي صحة أبدا وصاحبها ليس بطبيب وليس له علاقة بالطب من قريب أو من بعيد اوعوا حضراتكم تنخدعوا أبدا بمقدم برامج يكاد أن يطبطب على الضيف اللي معاه علشان دافع له 5 6000 جنيه في الحلقه وسايبه يقول اللي هو عايزه وفي النهايه بيتكتب عنوان وتليفون والتواصل مع الدكتور علشان 5 6000 جنيه هو بياخدها منكم في الاخر. اوعوا حضراتكم تنخدعوا بطبيب يظهر على اي فضاء على اي فضائيه ويكتب عنوانه او التواصل معه او طريقه التعامل معه. اوعوا حضراتكم تنخدعوا بكل هذه الصور. ما زلت مصمما على أن أي من هذه المفردات ما هي إلا نصب طبي صريح على حضراتكم وليس له أي مسمى آخر ليس له مسمى تجربة طبية وليس له مسمى تجربة تجارية ولكنه له مسمى واحد فقط وهو النصب الطبي على حضراتكم لن أخجل أبدا من الحديث في هذا الموضوع ولن أكف أبدا عن الحديث في هذا الموضوع مهما كثرت السباب ومهما كثر القذف لن أكف أبدا لأنها أمانة وقد تحملتها وسأؤديها أمام الله عز وجل ما حييت لن أبدا أكف عن هذا الموضوع وده زي ما بقول لحضراتكم يعلم الله سري قبل جهري ليس ابتغاء شيء شخصي ولكنه ابتغاء مرضات الله عز وجل أذكر حضراتكم مرة تانية الحلقة القادمة بمشيئة الله هتكون الكبد في الطب النبوي أرجو من حضراتكم إبلاغ ذويكم يستحملوني ساعة الجمعة الجاية بس بعد إذن حضراتكم كلام مهم جدا وأبحاث مهمة قوي اتعملت في هذا المجال واللي عملها في اليابان والصين مش في مصر ولا في السعودية ولا في الكويت ولكنه هو الكبت في الطب النبوي أرجو من حضراتكم أعيروني ساعة في يوم الجمعة القادم إن شاء الله لأنها تكون حلقة مهمة جدا إعادة هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى أن ألقاكم يوم الجمعة القادمة أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته